بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم ونكمل مع بعض آه، ماشيين مع الجنة في بيوتنا بس قبل ما ندخل في الجنة في بيوتنا أخبارنا إيه مع رمضان أخبارنا إيه مع القرآن أخبارنا إيه مع العيلة العيلة متفقة زي ما اتفقنا من أول يوم هنعبد ربنا سوا يا ترى يا- يا- يا ترى زي ما اتفقنا من أول يوم أنا هشيل هعمل إحلال هشيل نفسي من الموضوع واقول السنه دي انا اللي بيعبد عيلتي انا انا جزء من عيلتي هنعبد ربنا سوا هنقوم الليل سوا هنقرا قران سوا هندعي مع بعض سوا هنذكر ربنا سوا لما هقول يا رب اعتقنا من النار مش هقول يا رب اعتقني هقول يا رب اعتقنا هشيل نفسي نفسي واقول اسرتي اسرتي هروح لربنا بعيلتي اقول له يا رب نجينا السنه دي اعتقنا السنه دي ارحمنا يعني الروح دي ولله عتقاء من النار في رمضان وذلك كل ليله ليه ما تبقاش الليله دي انت وعيلتك ليه كل ليه دايما ليه السنين اللي فاتت كنا دايما بنقول انا ما تيجي السنه دي نقول انا وابويا وامي واختي ومراتي وابني وبنتي وجدتي واللي ماتوا من عيلتي عشان يبقى هدف البرنامج لم الشمل للاحياء والاموات تعالوا ننوي الحكايه دي وتعالوا نتعاون عليها و... يعني انا انا برجوكم يا جماعه اعبدوا ربنا سوا السنه دي وبرجو من الشباب وبرجو من الاباء والامهات احنا كل يوم بنحكي قصص وبنحكي معاني وبنقول في الاب الصديق كذا وفي علاقه الزوجين كذا وفي الرحمه كذا مين عايزين ناس تبعت لنا على عمرو خالد دوت نت تحكي لنا حكايات مروا بيها قصص مؤثره او تحكي لنا مواقف اسريه فيها بطوله فيها قيم اه، ابعتوا لنا او ابعتوا لنا احزانكم او ابعتوا لنا المكم او ابعتوا لنا احلامكم للاسره احنا عايزين نسمع القصص دي وناخدها ونتجاوب فيها ويبقى في شبكه علاقات اسريه ناس بتحكي لبعضها على النت ننفع الروح المعنوية لبعض وندخل معاكم بعد الحلقات ونتناقش مع بعض فإن شاء الله يكون النقطة الثالثة اللي أنا عايز أقولها إن إحنا هدفنا في البرنامج ده إن كل يوم نحط قاعدة قاعدة أسرية للتعامل جوه الأسرة فانا يعني بس بفكركم ان احنا دلوقتي عمالين تعدي القواعد فاحنا منزلين كل القواعد دي على عمرو خالد دوت نت وشرحها واللي عايز يرجع للقاعده دي وطب وايه الوسائل المعينه لكل قاعده فاللي عايز يرجع للقواعد اللي اتفقنا عليها يرجع لعمرو خالد دوت نت قاعده الرحمه قاعده كذا واللي فاتته حلقه من الحلقات هيلاقي كل الكلام ده صوت وصوره على عمرو خالد دوت نت طيب تعالوا ندخل في حلقه النهارده حلقه النهارده استكمال امبارح حلقه امبارح عاجبه الشباب قوي طبعا لان يعني كانت بتتكلم على جوهريه دور الاب وعاجبه الستات قوي قوي قوي اكتر من الشباب لان الستات مبسوطين ان هم كانوا عمالين يقولوا لل- للاباء يعني اهتم باولادك و و و فاحنا جينا يعني نقول يعني ملخص حلقه امبارح ان هناك توكيل آه، عامله الاباء للامهات انت ربي وانا ممول مالي واحنا بنقول الغوا التوكيل كل اب يقول انا مسؤول عن تربيه ولادي لان هم محتاجيني زي ما محتاجين امهم زي ما سيدنا يوسف قال الشمس والقمر كنايه عن ابوه وامه فاولادك محتاجينك زي ما محتاجين امهم طيب حلقه النهارده اتحمسنا امبارح واقتنعنا ان الاب لازم يقوم بدوره وان شاء الله الاباء يكونوا متفاعلين تفاعل كبير حلقه النهارده طب ايه المطلوب من الاباء طب ايه بقى عايز نعمل ايه بالظبط قول لي واحد اتنين تلاته دي دور الاب مطلوب منك ثلاث حاجات الأب القدوة الأب المتفقد لأولاده الأب الصديق بس هتقول لي أكيد في حاجات تانية كتير هو حاليا يا جماعة ال- الآباء بيقوموا بأدوار كتيرة جدا في الأب المرعب وفي الأب المربي وفي الأب الناصح وفي ال... في في في حاجات كتير وفي الاب الحنين انا مش عايز برضه يعني اقول ان استغفر الله العظيم لا يوجد اباء بتقوم لكن انا عايز اقول ان في ثلاث ادوار اساسيه وغايه في الاهميه وهي اللي بتمهد لاي دور تاني ممكن يقوم به الاب دور الاب القدوه دور الاب المتفقد لاولاده دور الاب والثالثه دي مهمه قوي قوي قوي الاب الصديق أنت تستطيع أن تسيطر بعطفك أكثر ما تستطيع أن تسيطر بقوتك وبقسوتك ستملك قلوب أولادك بحنانك أكثر ما ستملكهم بشدتك وبقوتك تعالوا تعالوا نعيش مع الحلقة بس خليني أقول علشان الأب يقدر يأدي الثلاث أدوار دول محتاج ثلاث حاجات زي ما هم ثلاثة محتاج ثلاث حاجات، إيه الثلاث حاجات اللي محتاجهم؟ محتاج وقت وجهد وتركيز وما ينفعش تيجي تقول لي طب وهجيب وقت منين؟ يا عم ما انت الوقت اللي هتقضيه لما ابنك يقع في مصيبه ولا بنتك تقع في مصيبه هتقضي وقت اضعاف الوقت اللي هتقضيه النهارده بشكل منتظم وهادئ هتقضيه وانت عصبي ومشدود وهتسيب كل شغلك فجاه عشان تلحق ابنك وبنتك لانك اكيد هتروح تلحقهم وبالتالي طب ما تقضيه من دلوقتي محتاجه وقت اتنين محتاجه جهد ليه محتاجه جهد خلي بالك ابنك لما كان في بطن امه الام مش محتاجه جهد زي الاب هناك علاقة طبيعية نشأت بين الأم وبين ولادها نشأت إزاي؟ نشأت بالسر لا يعلمه إلا الله نتيجة الهرمونات وال- والدم والتغذية المستمرة وهو في بطن أمه بينه وبين أمه فالعلاقة طبيعية مش محتاجة الأم تبذل فيها مجهود واستكملت بالرضاعة وبحنان السنين الثلاثة الأولى الأم مش محتاجة تبذل مجهود إضافي عشان ابنها يحبها مش محتاجة لكن أنت محتاج تبذل جهد لأن علاقتك دي بتبدأ باللعب وايه و- و- و- وان انت تبدا تلمسه وتبوسه وتلعبه فيبدا هو يتجاوب معاك باشارات وبحركات وابتسامات فتبدا العلاقه تنشا نتيجه جهد انت لازم تعمله فالاب اللي مش عايز يعمل جهد انت مش اب هي مش محتاجه زيك لان هو ده ده جزء من كيانها ب- ب- بشكل وبسر لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى ولذلك احنا مركزين في الحلقتين دول على الاب ومش بنكلم الام لان انت اللي محتاج تقوم بدور اكبر فابنك عشان تقوم بالثلاث ادوار الاب القدوه والاب المتفقد والاب الصديق محتاج وقت ومحتاج جهد الثالثه محتاج تركيز محتاج تركيز شغلي شغلني كلمة الشهيرة للأباء يعني صدقني أحيانا نغيب عن ولادنا أسابيع مسافرين وترجع معاهم تقعد في فترة تدي تركيز أحسن من أب قاعد مع أولاده ثلاث سنين ما بيسيبهمش كل يوم وبيبات معاهم كل يوم ومش معاهم في البيت مش معاهم يعني إيه؟ ما هو بايت معاهم مش هنا في عالم آخر أحيانا تركيز الأب في فكرة في حاجة يسير بيها أولاده في طريقة يتعامل معاهم بيها ويمكن دي في الحلقات اللي جاية لما هنتكلم عن الشباب والآباء إزاي يتعاملوا مع بعض تركيز الموضوع تركيز الموضوع ايه الفكره الجديده اللي هقولها لابني ايه القصه اللي هكذبه بيها ايه حدوته قبل النوم أ- أ- انا انا كاب انا بحضر حدوته قبل النوم لابني وبقعد افكر بالنهار هقول له ايه النهارده وباجي بالليل وساعات ما بيبقاش عندي حدوته فاقعد الف وتمشي واقعد اسرح و- واحكي حدوته فيلم كده وايه و- والاقيها مشيت معايا و- يعني الموضوع محتاج تركيز محتاج تركيز الواحد ساعات كتير بيسافر بيسافر وبيبعد عن ابنه وانا واحد من هؤلاء لكن ببقى محضر برنامج ازاي كل يوم هنتقابل فيه هحط في ذاكرته بصمه مش هينساها طول عمره ازاي اسيب بصمات في, في ذهن ابني هاخده الحته الفلانيه هيفرح قوي لو وديته الحته الفلانيه واقعد اجري ورا واحد ارجوك انا عايز تذاكر الماتش الفلاني علشان عايز ابني يحضر معايا ونروح نشوف كذا ونعمل كذا محتاج وقت وجهد وتركيز تركيز والثالثه اهم واحده طيب تيجي ندخل بقى على دورنا ها دورنا هنعمل ايه اول حاجه الاب القدوه عايز اكتر حاجه تربي ولادك عايز وصفه تخلي ولادك يطلعوا عظماء عظماء باحسن وسيله تربيه فعاله ان تبقى ساكتا لكن تكون قدوه وتسيب ولادك يشاهدوا افعالك جوه البيت وورا البيت لو سمحت انا اسف ايها الاب اسكت تديش موعظة هما مش هيفتكروا نصايحك لكن هيفتكروا أفعالك كلام هيتنسي هيدخل من هنا أعرف ابني بيقول لأمه كده كل اللي بابا بيقوله لي والله بيقول لها كده بيدخل من هنا وبيخرج من هنا بيقول لأمه كده والحلقة الحلقتين الجايين بيتكلموا بالذات على الشباب بيقولوا إيه على أهاليهم اللي بابا بيقوله بيدخل من هنا ويخرج من هنا قولي له كده عايز تؤثر تأثير غير عادي في ولادك ما تتكلمش اصمت ووريهم أفعال كن قدوة الولاد بيراقبوا كل حاجة كل حاجة متسجلة هنا استنساخ نسخ نسخ من تصرفاتك كل حاجة وزي ما انت هتعمل هيطلعوا خطيرة قوي الأب القدوة دي حركتك وتصرفاتك كأب قدوة أقوى من ألف درس دين اقوى من ألف درس وده اقوى من ألف موعظه موعظه عرفتوا ده احنا في رمضان السنه دي رايحين على الاسره لان لان يا جماعه مهما مهما ادينا مواعظ والبيت بايظ مفيش فايده ومهما الدنيا باظت حوالينا والبيت ماسك نفسه في فايده في امل فلو الدنيا حوالينا باظت والبيت وقع خلاص خلصت خلصت خالص ولذلك احنا ماسكين في الاسره بايدينا واسناننا ولذلك هو رمضان السنه دي انا ما عنديش حاجه اقولها غير ابوس ايدك امسك اسرتك ارجوك سواء انت شاب او كبير او بنت ما تقولش ده شغلة ابويا وامي امسك اسرتك بس النهارده بنكلم الاب كمان يوم هنكلم الشباب لكن ارجوك لو بتحب ربنا امسك اسرتك لو بتحب الاسلام والله انا صادق في اللي انا بقوله لو بتحب ربنا لو بتحب رسول الله امسك اسرتك فاول حاجه كن قدوه ايها الاب كن قدوه كل شيء سيقلد لو صوتك بيعلى على مراتك وبتهنها بتهزقها وبتضربها تأكد تأكد ان ولادك هيطلعوا لما يكبروا لا يحترموا المرأة لو بتدخن تأكد تأكد تأكد ان ابنك هيدخن سجاير ثم المخدرات لان السكة للمخدرات السجاير فانت اذا كنت وقفت عند هنا عشان انت كبير فهو هيكمل بمنتهى ب ب ب بهذا الوضوح لو بتتصرف بأنانية لو انت سريع الغضب هتبص تلاقي ابنك بيزعق وبيعمل تصرفات لا تليق مع سنه لو هو طفل لكن هو بيقلد في كل شيء انت بالنسبة له المثل الأعلى أيها الأب هل أنت مثل أعلى لأولادك تيجوا نعمل دي على النت وتدخلوا على النت ونسأل نفسنا السؤال ده ايه هي القيم اللي انت عايز تديها لأولادك عايزهم ايه عايزه عفيف عايزه نظيف عايز ايده نظيفه كن قدوه خليه قدوه زي ما هتكون هيبقوا حتى الحاجات العاديه على فكره يعني لو انت من الناس اللي من الرجاله اللي بيدخلوا المطبخ ويفتحوا الثلاجه ويقوموا واخدين الازازه من غير كوبايه ويقوموا شاربين من الازازه تاكد تاكد تاكد ان مراتك هتتخانق مع ابنك بعد ثلاث ايام على نفس الحكايه دي بالظبط يعني مش بس في الحاجات السلوكيات الوحشه في العاديات لو شافك معلش بقى مش عايز ادخل في سلوكيات لو شافك بيعمل كذا وكذا وكذا تاكد تاكد ان هو ثاني يوم هيجي يعمل نفس الخطوه بالظبط هي كده ولو العكس لو انت يا سلام لو انت طائع لربنا لو بتعامل مراتك حلو لو انت عطوف يا زي ما هتكون لا تطمح أن, أكون أن يكون ابنك صالحا إلا إذا كنت أنت صالح كن صالحا فيكون صالحا عايز تعلمه العطف زور قدامه ملجأ أيتام عايز تحببه في صلاة الفجر خليه مرة وهو نايم كده وبيتقلب يفتح عينيه لقى أبوه واقف بيصلي هو وأمه صلاة الفجر مش محتاج ل 100 درس دين عن قيمة صلاة الفجر أنت مش محتاج تقول عايز تحببه في العبادة خليه يشوفكم بتصلوا في البيت جماعة عايز تحببه في الدعاء ويبقى الدعاء في حياة ابنك كبير خليك يشوف انت وامه ورافعين ايديك وبتقولوا يا رب مش محتاج عشان كده تاني اول درس في رمضان قلنا اعبدوا ربنا سنة ودي القاعدة الاولى والمفتاح الاولى للاسرة ده مهم قوي ارجع تاني للاب الاب القدوة قدامك خامة جاهزة ربنا بيديك قماشة اسمها كل مولود يولد على الفطرة يلا يا سيدي اتفضل خد الأم انت متخيل يا اب يا اخوانا انتوا متخيلين ربنا بيديكوا ايه؟ انتوا متخيلين احنا هنسال يوم القيامه ازاي؟ انتوا متخيلين كلمه القدوه بقت خطيره قد ايه؟ اتفضل خد القماشه دي اعمل فيها اللي انت عايزه. عايزين يستلمها منك بعد عشر سنين يدخلك الجنه. يلا خد ابنك اهو قماشه اهو بيضحك ويلعب تعمل فيه زي ما انت عايز. استلم ربي عايزه يطلع ازاي؟ زي ما هتكون هيبقى. عرفت يعني ايه كلمة انا مثل اعلى لولادي ها ابنك وبنتك بياخدوا القيم منك انت مصدر الرجولة عندهم عارف يعني ايه مصدر الرجولة عندهم يعني اب بيدخن الابن في دماغه في عقله الباطن والبنت كمان الرجولة ابويا ابويا بيدخن يبقى الدخان رجولة صدقني بالبساطة دي هي كده معادلة سهلة جدا احكي لكم قصة تضحك شوية في موجه تعليمي ابتدائي هو هو شغلته ان هو بيلف على المحافظات في المحافظه بتاعته يدخل فهو موجه ابتدائي فداخل على فصل على بلد على الحدود مع بلد تانية يعني بدون ذكر اسامي البلاد فالبلد دي مشهوره بتهريب البضائع فهو ال- الموجه دخل ال- الفصل فبيسأل ال- الولاد ها يا حبيبي انت عايز تطلع ايه آه، مهندس يا استاذ السؤال الشديد المعروف وانت حبيبي دكتور يا استاذ وانت حبيبي م- مش عارف كذا يا استاذ لغايه ما وصل الولد وانت حبيبي عايز تطلع ايه قال له مهندس بضايع يا استاذ فالفصل كله ضحك الولد ما ضحكش استغرب قوي بيضحكوا ليه هو ابوه مهاجر فمش شايفها حاجه تكسب لان هما بيضحكوا ليه هي دي عيب فهمتوا يا جماعه انا عايز اقول ايه انقش انقش في الخانه زي ما انت عايز وربي زي ما انت عايز بس خلي بالك السؤال شديد يوم القيامه والثواب كبير يوم القيامه حسب ما هتنقش في ابنك ايه ها يا اخوانا ال- واضحه حذيفه بن اليمان جه للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ازاي ازاي النبي القدوه جه النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر قبل بدر بشويه مهاجر من مكه للمدينه فقال يا رسول الله قبضوا علي مسكوني قريش مسكتني فما تركوني حتى اقسمت لهم اني لا احاربهم ابدا فقال الحمد لله ان انت نجيت وفرح به النبي وعدت الايام وخلاص موقف وعدى يعني طالعين غزوه بدر النبي بيبص لقى حذيفه بن اليمان طالع قال الم تعاهدهم الا تحاربهم المسلمين 300 والكفار 1000 محتاجين في عرض راجل ألم تعاهدهم ألا تقاتلهم قلت يا رسول الله يعني يعني أنت بتقول إيه قال عد لا تتبعنا وفي بوعدك عايز كلام أكتر من كده في أقوى من كده قدوة أظن 300 خلي بالك هم نقصوا راجل بس ال 300 اللي شافوا الموقف ده قيمة الوفاء بالوعد بعد كده محتاجين دروس ولا الموقف ده يكفي واحنا في عقد راجل يكفي قدوة صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن صفي لنا أخلاق النبي أقرأت القرآن نعم كان خلقه القرآن كان قرآنا يمشي على الأرض أنت مش هتكون كده وهنغلط بس من فضلك عشان خاطري داري غلطاتك لو غلطت ومش عارف ما تغلطش أرجوك داري غلطاتك أنا آسف يا جماعة أنا بيجي لي شباب بسبب كثرة علاقة الواحد بالشباب عرف يحضر البرنامج ده أنا بيجي لي شباب يقول لي أعمل إيه؟ أبويا على علاقة بواحدة ست أتصرف إزاي؟ شفت المسج من غير ما ياخد باله أنا أعرف بنت أبوها كان بدأ يقول لهم في البيت أنا عندي سفرية بره ويسافر عندي شغل بره ويسافر عندي سفريه بره ويسافر اكتشفوا بعد فتره ان هو على علاقه غراميه بست في بلد تانية وكان بيسافر عشان كده وحصلت مشكله كبيره وخناقه كبيره وبعدين الموضوع اتدارى كان البنت عندها 8 9 سنين والموضوع اتدارى وخلص واتقفل وانتهى الموضوع على كده وخلص الموضوع على كده ودارت الايام والبنت اتجوزت وجوزها راجل ممتاز وعايشين حياه جميله وكله سعيد مفيش مشكله خالص قصه قديمه وانتهت والحياه استمرت واذا بجوزها شغل فعلا المره دي بجد يطلبوا الشغل بره وقامت الدنيا وما قعدتش وصارت عند البنت الفكره القديمه عن ابوها لا هتسافر رجلي على رجلك يا بنتي ما ينفعش وصل الموضوع انها عايزه تتطلق ذكرى الاب محفوره محفوره محفور ان الراجل لو قال عايز اسافر الصوره المنتبه عندها وهي صوره خاطئه يبقى اكيد بيضحك عليا انا وصلت المعنى لكن هو في الاخر ابنك وبنتك بيكونوا عايزين ينتموا بالذات في بدايه فتره المراهقه عايزين يشعروا بالانتماء خلي بالك علماء النفس بيقول لك مع بدايه المراهقه الشاب والفتاه عايز يحس ينتمي لجماعه، جماعه ب- بالمفهوم العلمي مش بالمفهوم ال- مش جماعه دينيه، لكن عايز ينتمي لمجموعه، لجماعه. صدقني هو نفسه فيك انت. ما بيلاقيكش. القماشه اللي بقول لك عليها تبقى عامله زي لوحه كل واحد بينقش عليها حاجه. تطلع قماشه مهلهله. كل واحد يحط خط. ممكن خط اسود بقى ممكن خط روز ممكن خط غامق ممكن كله بيشخبط حاول تتخيل ابنك كده عشان انت مش موجود عشان انت مش قدوه لكن لو لقاك المثل الاعلى هل انت اب مثل اعلى هل انت مثل اعلى ولما بتغلط وكلنا هنغلط بتداري على غلطك علشان ابنك وبتحاول تقلله وبتحاول تحترم نفسك عشان ابنك وبتقلل بدل ما كله بيشخبط في ابنك تخيل كده ما انت مش قدوه كله يشخبط كله يدخل حته من المدرسه وحته من التلفزيون وحته من الفيديو كليبس وحته من كذا وحته من اصحابه وحته من الشله وحته من النادي شخبطه شخبطه شخبطه يطلع ايه؟ يطلع ولادنا قماشه مهلهله كله مشخبط فيها الله يخليك تكون قدوة عشان ما حدش يشخبط في ابنك الله يكرمك تكون قدوة طيب آه، عبد الله بن عامر بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا في البيت فبينما نحن جالسون مع النبي وانا طفل بقى وصغير قالت لي امي ها تعالى اعطيك معايا حاجه اديها لك فقال النبي النبي قاعد بيتكلم مع الصحابه في بيتهم فترك النبي الصحابه والتفت للام قال ما معك تعطيه هتدي له ايه؟ أمعك شيء؟ ولا بتقولي له كده؟ قالت لا يا رسول الله معي تمر قال أما إنك لو لم يكن معك شيء تعطيه له لكتبت عليك كذبة أنا عايز ألفت نظرك لحاجتين أول حاجة النبي مشغول والحكاية دي بتحصل من, من الأم 100 مرة في اليوم لكن النبي ركز خلي بالك اوعى تعملي دي كذب عند ربنا يا رسول الله انت كبرت الموضوع ليه؟ لانه كبير لان انت كده بتشت بتحط في قاموس ابنك اول معنى المعنى الكذب تخيل واحنا بنعملها 100 يوم قول له مش موجود وانت على التليفون والولد على التليفون قول له مش موجود مش موجود مش موجود علشان مش كده مش بتعمل كده ويلاقيك واخده عند محل آه، تشتري حاجه وتقعد تفاصل البياع و و و واول ما تطلع انت وامه شفت ضحكت عليه ازاي انت علمته الغش من وهو صغير عشان كده غش في المونه لما كبر وعشان كده العماره وقعت عشان انت ما كنتش اب قدوه مش بقول لكم البيت هو البدايه اعبدوا ربنا السنه دي يا جماعه بان انتوا تلموا ولادكم تلموا ولادكم ما اقصدش المعنى الوحش اقصد تلموا ولادكم تخبر على ابنك وخليك قدوه خليه يشوف فيك معنى الرجوله معنى المثل الاعلى نفسك ابنك يطلع ايه زي ما انت عاي- عايزه يطلع عفيف نظيف تقي زي ما انت عايزه يطلع ايه وجيله فقط تبقى صامتا وتكون اعظم من الف داعيه بان انت بتواجهه وانت ساكت هل ممكن نتعاهد على حاجه زي كده في مثل سوري لطيف قوي مثل سوري بيقول لك ايه عد ال 100 واحد تسعة تسعة 99 100 قبل ما تكذب قدام الناس لكن عد المليون قبل ما تكذب قدام ابنك لكن عد المليار قبل ما تكذب قدام ربنا رائع عد المية قبل ما تكذب قدام الناس لكن عد المليون قبل ما تكذب قدام ابنك أرجوك ما تعملش كده ما تسقطش القيم يا ناس يا اللي بتسرقه ويشوفك ابنك وانت ويعرف او مش يشوفك يعرف ان انت ايدك مش نظيفة وتقول اصل احنا جعانين تموت من الجوع انت وابنك اهون 100 مرة من انك تسقط في عين ولادك تسقط من عينه ابويا مش نظيف ارجوك يا اخوانا يا اللي بتاكله حرام يا اللي حاجات كتيرة قوي المجتمع فيه حاجات كتيرة قوي ارجوك خليك مثل اعلى لاولادك لو مش صعبان عليك بلادنا لو مش صعبان عليك الامه لو مش صعبان عليك جيرانك طب ابنك يا اخي ابنك انت بتضيعه وانت مش واخد بالك سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا علي بن ابي طالب لما اتفتحت كنوز كسرى والقيصر وجت ال- للمسلمين اشياء عظيمه من الكنوز لدرجه ان الصحابه لما فتحوا كنوز كسرى وقيصر بينقلوا من العراق للمدينه الفص الفص الصغير الالماظ يلاقيه سيدنا عمر محطوط يعني حد كان يقدر يحطه في جيبه كله محطوط فبص سيدنا عمر كده والغنائم محطوطه في المسجد كل يوم زي ما هي مفيش حد بيقرب ياخد حته الماظ اهي ده فص مش باين كده في جيبك مفيش حد مد ايده سيدنا عمر ابتسم كده وقال ان قوما ادوا الي هذا لامناء ياه فسيدنا علي علق قال له لا خلي بالك عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا احنا دايما بناخد المثل دون ونتكلم بيه ونتنضج بيه ونقوله على الحكام ممكن نقوله على اهالينا بقى ممكن نقوله لابائنا دايما بنبص بيه على الحاكم عدلت فعدلوا ولو رتعت لرتعوا ممكن ممكن اقولها لك على ابنك عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا لو عرف انك بتخون هيخون لو عرف انك بتسرق هتسرق الاب المتفقد لاولاده خلصنا الاب القدوه الاب المتفقد لاولاده وانا همر عليها بسرعه احنا عندنا مبدا في في في قراننا جميل جدا وهو التفقد وتفقد الطير فاكرين سيدنا سليمان وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد وهو حتى الطائر صغير الهدهد دوت لكن سيدنا سليمان المتفقد اللي بيتفقد احوال من معه دور على الهدهد هو تفقد الهدهد وانت لا تتفقد ابنك فين الاب المتفقد الاب الملاحظ هتقولي ده دور الام اساسا صح انا موافق معاك ان ده, ده اساسا دور الام بس خلي بالك الام ما تقدرش تتفقد كل الزوايا في زوايا بالذات في فترات المراهقه ما يعرفش يشوفها الا الاب مش للولد بس على فكره وللبنت كمان يقول لك اكتشفنا بعد سنتين انها كانت متجوزه عرفي ايه هو هو هو الاب كان فين اكتشفنا ان ابننا مدمن طب وفي بداية التعاطي لا ما عرفناش كانت متجوزة عرفي واحنا ما نعرفش اصلها خبت علينا طب هو بابا كان فين اصل اصحاب السوق خلوه يدمن مخدرات وهو بابا المتفقد الملاحظ ما خدش باله اصل ده ده الولد سافر يسا- يدرس في المانيا بعتناه م- من السعوديه يدرس في المانيا وقعد هناك يدرس وكل سنه بيبعت لنا الحمد لله نجح في سنه اولى ونجح في سنه ثالثه على فكره القصه دي حقيقيه ونجح في سنه رابعه وتخرج الحمد لله وزعوا الشربات وكل سنه بيدفعوا فلوس زياده بيبعتوا لابنهم فلوس زياده الناجح المتفوق والولد لسه في سنه اولى بيسقط بقاله اربع سنين بيبعت لهم انا نجحت محدش دخل على النت يشوف الجامعه بتقول ايه محدش رفع تليفون ويسال الاستاذ هو ابني جه امبارح المدرسه ولا ما جاش والبنت بقالها يومين بتقول بروح المدرسه واحنا ما نعرفش راحت ولا لا فين الاب المتفقد لاولاده لا ده انا هقول على حاجه اصعب قوي تبقى البنت ممتازه جميله و- وطايعه على ابوها وامها ويجي العريس والاب المتفقد ما سالش كفايه يقول لك سالنا سالنا واحد بس تصدق اكتشفنا بعد الجواز انه طلع متجوز قبل كده طب وانتوا سالتوا فين؟ اصله طلع قال لنا انه بيشتغل دكتور وطلع بيشتغل نصاب. إيه إيه إيه إيه طب ومش في عياده ومش في ناس والله اللي انا بقوله ده بيحصل. وبعدين البنت تقول خلاص هنعمل ايه؟ سالنا، لا ما سالتوش. بابا ما عملش كل الواجب اللي عليه. وربنا ما بيظلمش حد. الاب المتفقد لاولاده. الاب اللي بعينه يفهم ابنه ويفهم بنته لا الاب المتفقد لصحه اولاده وبالتالي هيعرف مخدرات ولا مش مخدرات الاب المتفقد للناحيه العلميه المت... الاب المتفقد لايمان اولاده ابن عباس بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بيت خالتي ميمونه زوجته زوجة النبي وانا ابيت عندها فيسالها اصلى الغلام الولد صلى سيدنا ابراهيم وسيدنا يعقوب احنا عندنا واحنا بنموت الاب بيوصي بايه بالفلوس والميراث و و و و و- ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وصيته كانت كده دي الوصية اللي وصى بها أولاده أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ها الفلوس إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي هتعملوا إيه قالوا نعبد إلهك وإله آبائك يا الأب المتفقد لإيمانهم لصحتهم لأ- لنفسيتهم البنت باين عليها مكتئبه ما عادتش بتضحك زي الاول لاصحابهم لا فين الاب المتفقد يعني على فكره مش معنى الاب المتفقد انك ماشي بقى بالميكروسكوب عمال خانق الولد والبنت و... و... و... و... ومتابعهم في كل والبنت مش حاسه بخصوصيتها وهي لازم كبنت تحس بخصوصيتها و... و... ومراقبينها في كل مكان وناقص نحط لها خرم من الباب نتفرج عليها من جوه ما ينفعش الاب المتفقد بذكاء بلطف أدبي وارفقي طيب تعالوا انا انا خلصت في الاب المتفقد بس بس ارجوكم في موضوع الجواز يا اباء وموضوع السؤال وانك تسال مره واثنين وثلاثه ونسال الجيران ونسال في الشغل ونسال في البيت ونسال الصحاب و- ولو ما سالناش و- او مش لاقيين حد نساله ناخر الجواز لغايه ما نسال اوعى ترمي بنتك وبعد كده تقول طلع نصاب وضحك علينا لا يا اب لا يا اب فين الاب المتفقد لبنته ولمصلحه ولاده الاب المتفقد الاب المتفقد يعني دي كانت حلقة النهاردة يا رب يتقبل منا ويعيننا عليها نشوفكم بكرة إن شاء الله ونكمل يعني النهاردة احنا قلنا الأب القدوة والأب المتفقد لأولاده بكرة هنكمل مع الأب الصديق فنشوفكم في حلقة بكرة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته